للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية العهد المدني في الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على أحداث كتيرة جدا من أحداث غزوة بدر وخرجنا من الدرسين بعدة صفات للجيش المنصور منها أو أهمها أنه جيش مؤمن بالله عز وجل مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم مؤمن باليوم الآخر يعمل بصدق للوصول إلى الجنة يتعاون فيه القائد مع الجنود لخدمة الأمة الإسلامية لا ينعزل فيه القائد عن جيشه ولا الحاكم عن المحكومين تترسخ فيه الشورى كمبدأ أصيل من مبادئ الحكم والوصول إلى قرار يعد العدة المادية من سلاح وخطة وتدريب بقدر ما يستطيع جيش حاسم غير متردد نشيط لا فتور فيه متفائل لا إحباط فيه جريء شجاع لا يهاب الموت بل يطلبه دي بعض صفات الجيش المنصور ولسه في صفات مهمة برضو كلها واضحة في أهل بدر الوحدة والألفة والتماسك والترابط بين أفراد الجيش الواحد وبين أفراد الأمة الواحدة مفيش نصر يا إخواني وإخواتي من غير وحدة دي قاعدة بس الوحدة في الجيش المنصور لازم تكون وحدة عقائدية بمعنى أن الرابط الرئيسي بين المسلمين يكون هو الإسلام لا قبلية لا لون لا عنصر لا وضع اجتماعي لا أي شيء من متعلقات الدنيا الوحدة في الله الحب في الله الأخوة في الله هي دي اللي بتنفع فعلا شوف أهل بدر جيش قوي متماسك مع ان تركيبته عجيبة وبالذات في هذا التوقيت قبل الاسلام يا اخواني كان الرابط الاساسي في الجزيرة ولعله الوحيد هو رباط القبلية حتى قالوا كلمتهم الفاسدة انصر اخاك ظالما او مظلوما ليس من المهم في ذلك الوقت في ايام الجاهلية اين الحق او العدل لكن المهم ان هذا من قبيلته ظالم او مظلوم ما تفرقش الإسلام جه علشان يغير المقاييس الباطلة اللي كانت الجاهلية تحكم بيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة نفسها لكن بتعديل كبير جدا جدا في المفهوم والتصور الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه انصر أخاك ظالما أو مظلوما كلام في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره أخوة إيجابية يا إخواني أخويا هو اللي مشترك معايا في العقيدة مش مهم إيه قبيلته أو بلده وأخويا أنصره في العدل والحق بس ولو ظلم أشترك مع غيري علشان أرد عن الظلم وأكبر ظلم في الدنيا هو الإشراك بالله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم علشان كده في أهل بدر المؤمنين شفنا التلاحم والتناصر والوحدة بين الطوائف المختلفة الطوائف ديت ما كانش بيجمعها الا حاجة واحدة بس الإسلام بيحاولوا يردوا الظلم اللي عمله غيرهم حتى لو كان غيرهم دولت هم الآباء والأبناء والأقارب والعشيرة جيش المسلمين في بدر كان فيه المهاجر اللي من قريش وفيه الأنصاري اللي من الأوس والخزرج قريش فرع من العرب بعيد جدا جدا عن فرع الأوس والخزرج قريش من العدنانيين والأوس والخزرج من القحطانيين فرعين مختلفين تماما ومع ذلك لأول مرة في تاريخ العرب بيكونوا جيش واحد اللي جمعهم الإسلام دي نقطة من أهم نقاط بناء الأمة الإسلامية الجيش ده ما كانش فيه بس من كل قبيلة لا كان فيه العربي وغير العربي بلال كان في الجيش ده مع انه حبشي ولم يشعر مطلقا بالغربة في هذا الجيش الذي يغلب عليه العرب ولم يشعر العرب في داخل الجيش بأن هناك عنصر غريب في داخل الجيش من الحبشة بالعكس التعاون والتلاحم بينهم كان على أكبر مستوى وتعالوا نشوف قصة قتل أمية بن خلف فاكرين أمية بن خلف طبعا اللي قلنا من درسين أو ثلاثة أنه كان خايف يطلع بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سيقتلونه أمية بن خلف كان صديق لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أيام الجاهلية عبد الرحمن بن عوف كان ماشي في أرض بدر بعد اقتراب الموقع من الانتهاء وقد وضح أن النصر حليف المسلمين وهو ماشي شاف أمية بن خلف وابنه واقفين مرعوبين عبد الرحمن بن عوف كان شايف في ايديه مجموعة أدراع استلبها من القتلى المشركين الذين قتلوهم استلبها يعني أخذها كسلب السلب هو ما يكون على القتيل المشرك وهو من حق المسلم الذي قتله عبد الرحمن بن عوف الشايف كان بنع معاه في الطريق شاف أمية وابنه واقفين في منتهى الرعب أمية أول ما شاف عبد الرحمن صرخ هل لك فيا تاخدني أنا هل لك فيا فأنا خير من هذه الأدراع التي معك ما رأيتك اليوم قط أما لكم حاجة في اللبن يعني اللي هيأسره هيديله فدية كبيرة جدا من الإبل كثيرة اللبن أما لكم حاجة في اللبن عبد الرحمن بن عوف حسبها تاجر الأدراع ولا أمية بن خلف وابنه لقى أن أمية بن خلف وابنه أغلى فرمى الأدراع وخد أمية بن خلف وابنه ابنه كان اسمه علي بن أمية وهو ماشي بيهم في أرض بدر مر عليه بلال بن رباح رضي الله عنه بلال شاف أمية بن خلف آه بلال افتكر ذكريات في منتهى الألم أمية هو اللي كان بيعذب بلال في مكة ذكريات في منتهى المرارة بلال صرخ رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا عبد الرحمن بن عوف واخد الموضوع ببساطة بيقول له بلال أي بلال أسيري ده الأسير بتاعي لكن بتكلم مين بلال مش بيقول كلمة واحدة لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا عبد الرحمن بن عوف لقى بلال واخد الموضوع جد ومش سامعه قال له أتسمع يا بلال أتسمع يا بلال هذا أسيري فقال بلال لا نجوت إن نجا كلمة واحدة وعبد الرحمن مانع بلال من الوصول إلى أمية هنا بلال ينادي على إخوانه خلي بالك إخوانه دولت مش حبشيين إخوانه دولت أوس وخزرج صرخ بلال يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا جاء الأنصار أحاطوا بأمية بن خلف وابنه وبعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ما قدرش يعمل حاجة ما هي إلا لحظات حتى تحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل أمية بن خلف وقتل ابنه على يد الأنصار رضي الله عنهم وعلى يد بلال انتصر الأنصار الأوس والخزرج لأخيهم في الله بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنهم أجمعين وعبد الرحمن بن عوف بعد هذا الموقف أخذ الموضوع بمنتهى البساطة مع ان ثروة كبيرة ضاعت منه الا انه كان يقول يرحم الله بلالا ذهبت ادراعي وفجعني باسير مع ضياع ثروة منه الا انه يقدر موقف بلال اخيه بل ويدعو له يرحم الله بلالا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتل خاله في يوم بدر كان اسمه العاص بن هشام بن المغيرة قتله الرباط الوحيد الذي كان بينه وبين الناس في ذلك اليوم هو الرباط العقيدي أبو بكر الصديق كان بيدور على ابن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان مشركا يقاتل في صف المشركين تخيل بيدور عليه عشان يقتله سبحان الله ده شيء صعب جدا يا إخواني وأخواتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشبه أبو بكر سبحان الله بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاءات أبي بكر كانت قريبة من ابتلاءات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل الأمر أنه كان سيذبح ابنه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام طبعا ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يذبح ابنا بارا به مؤمنا أصبح نبيا بعد ذلك لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيذبح ابن مشرك لكن برضه صعب صعب جدا وابنك مهما عمل فيك مش ممكن تحب ليه الأذى فضلا عن أن تؤذيه بنفسك لكن أبو بكر سبحان الله كان عايش كل حياته للإسلام الأوسي والخزرجي والحبشي والرومي إخوانه في الله لأنهم مسلمين وابنه مش من أهله ليه؟ علشان مشرك إيمان في منتهى العمق والحمد لله إن هو ما قدرش يوصل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لأن عبد الرحمن بعد كده أسلم وحسن إسلامه مصعب ابن عمير رضي الله عنه في نهاية موقعة بدر شايف أخوه أبو عزيز بن عمير أسير أحد الأنصار بيربط إيديه فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك أمه ديت هي أم مصعب نفسه بيقول له أمه غنية هتدفع فيه فدية كويسة تخيل أبو عزيز استغرب قال لأخوه مصعب أهذه وصاتك بي هي دي وصيتك بأخوك قال مصعب رضي الله عنه يلخص سببا من أهم أسباب النصر قال إنه أي الأنصاري إنه أخي دونك سبحان الله رباط العقيدة يا إخوان الألفة والمحبة والتعاون والتناصر في الله عز وجل في ناس ممكن تفتكر ان ده تجرد من المشاعر الإنسانية أن مصعب بن عمير لا يشعر بأخوته لأخيه من الدم لكن سبحان الله على العكس ده منتهى الرقي في المشاعر الإنسانية وهو توجيه المشاعر بكاملها لله عز وجل أن يعيش الإنسان لقضية ما يكرس لها كل جهده ومشاعره وطاقته فيصبح متجردا تماما لهذه القضية فإذا كانت هذه القضية هي إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى فهذه من أبلغ وأعظم المشاعر اللي ممكن يتحلى بها إنسان وخلي بالكم احنا بنتكلم على يوم حرب ونزال ومفاصلة مش على أيام دعوة أيام الدعوة العلاقة مختلفة تماما مع الرحم لكن دلوقتي في مفاصلة كبرى زي ما انتم شايفين ولم يفهم كل الناس هذه المشاعر المتجربة لله مش هيقدروا يفهموها لأن القليل من الناس اللي ممكن فعلا يصل إلى هذا المستوى الراقي من الحس والفكر الجيش ده فعلا كان عظيم في كل صفاته عظيم برضه من صفات الجيش ده إنه كان كفء وقد المسؤولية فعلا ساعات كتير جدا يا إخواني وإخواتي وافتكروا الكلام ده كويس ساعات كتير جدا بتبقى القضية سليمة لكن المحامي فاشل بنخسر القضية ساعات بتبقى الغاية نبيلة والمدافع عنها ضعيف مش بنوصل للغاية المسألة يا إخواني يا أخواتي مسألة أمانة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ردت إيه على الرجل الذي سأل عن الساعة قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ودي مشكلة ضخمة الحقيقة بتقابلها الأمة الإسلامية دلوقتي مشكلة أن الأمر لا يوسد إلى أهله ولكن يوسد إلى من عنده واسطة أو قريب أو صاحب أو ابن فلان أو فلان الأمر يجب أن يوسد إلى من يستطيع فعلا أن يؤديه على أفضل وجه وهذا لابد أن يجمع بين صفتين كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي يعني الكفء في مجال العمل لو في الجيش يبقى لازم يكون عسكري كويس لو في الزراعة يبقى لازم يكون فاهم فيها كويس لو في التجارة لو في الصناعة لو في التعليم لو في الإدارة في أي مجال يكون فعلا محترف في مجال ومش بس محترف لا يكون مبتكر ومخترع ومتحمس للإبداع والأمين هو الذي يعلم أن الله عز وجل يراقبه فيرعى الأمانة لا يغش لا يدلس لا يضيع وقتا لا يبخل برأي لا يدخر معونة أمين كما وصف الله عز وجل في موقع بدر وسد الأمر إلى أهله الكفاءة شفناها في كل المقاتلين احترافية في الأداء مهارة في المناورة قوة في النزال دقة رأي بعد نظرة عسكريين على أعلى مستوى وفي نفس الوقت منتهى الأمانة عارفين إن ربنا شايفهم في كل لحظة لأن إيمانهم عالي جدا وأخلاقهم ما تسمحش بأي تفريط علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض في بدر أن يستعين بمشرك شوف القصة ديت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها تذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى بدر الرجل ده كما جاء في أحد الروايات يذكر منه جرأة ومجدة يعني كفت عسكريا ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واحد ممكن يساعد كويس في القتال فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك خلي بالك سبحان الله مع قوة وبأس ونجدة الرجل ومع احتياج المسلمين إلا أنه قد يفتقر إلى الأمانة لا يؤمن بأن الله عز وجل يراقبه قد يخدع المسلمين فرفض صلى الله عليه وسلم الاستعانة بأي مشرك في غزوة بدر دي قاعدة ألا يستعين المسلمون بمشركين دي قاعدة أيوة لها بعض الاستثناءات موجودة في كتب الفقه لكن الأصل ألا يستعين المسلمون بالمشرك ولو كان كفءا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الطريق إلى بدر جاء إليه نفس الرجل بعد قليل قال له كما قال أول مرة فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك جاله مرة ثالثة قال له صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال له الرجل نعم أؤمن بالله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم فانطلق معنى في غاية الأهمية توسيد الأمر إلى أهله وأهله هم الأكفاء الأمناء وساعات سبحان الله يبقى الرجل أمين وتقي وورع لكن ليس كفءا برضه ما ينفعش في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم رد بعض المسلمين لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن قدرتهم القتالية ضعيفة مع علم التام بأمانتهم ورغبتهم الصادقة في القتال رد مجموعة من صغار السن لضعف بنيتهم وضآلة أجسامهم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنه رد البراء بن عازب رضي الله عنه رد غيرهم من الصغار من الأطفال وفي نفس الوقت قبل بعض صغار السن الآخرين لكفاءاتهم العسكرية والجسدية يعني قبل عمير بن أبي وقاص قبل معاذ ابن عمرو بن الجموح قبل معوذ ابن عفراء هكذا صغار في السن لكن عندهم قدرة قتالية تقبلهم صلى الله عليه وسلم قوة وأمانة كفاءة وأمانة ومن غير الاثنين دولت مفيش نصر من غير الكفاءة والأمانة مفيش نصر وموضوع صغار السن ده هيجر لنا لصفة تانية برضه من صفات الجيش المنصور وصفة مهمة جدا جدا وهي صفة الشباب أكيد الصغير والكبير ممكن ينصر الإسلام لكن التاريخ بيقول إن معظم محطات التغيير الرئيسية كانت معتمدة اعتمادا شبه كلي على الشباب من أول أيام الدعوة وهي معتمدة على الشباب وراجعوا محاضرات الفترة المكية عملت بحث بأعمار المشاركين في غزوة بدر طبعا في كتير ما نعرفش عمرهم قد إيه لكن اللي أحصيته من هؤلاء يكفي أن يكون عينة صادقة تعبر عن حال الجيش متوسط العمر في الجيش كان 32 سنة طبعا في ناس أكبر وفي ناس أصغر لكن المتوسط 32 سنة المواقع القيادية في بدر كلها كانت للشباب حامل راية المهاجرين علي بن أبي طالب 25 سنة حامل راية الأنصار سعد بن معاذ 32 سنة حامل الراية العامة للجيش كله مصعب بن عمير 37 أو 38 سنة شهداء بدر متوسط عمرهم تحت 30 سنة الشباب يا إخواني طاقة هائلة التركيز عليهم في موقع بدر وفي غيرها من المواقع الفاصلة كان في منتهى الوضوح والنصر جه على أيديهم في بدر وفي غيرها مش معنى كده إننا مش محتاجين لحكمة الشيوخ أبدا او ان الكبير خلاص راحت عليه لا مش هو ده المقصود احنا محتاجين كل الطاقات الصغير والكبير الرجل والمرأة كل الناس لكن حرام ان شباب الامة اللي معظم النصر بيجي على ايديهم يكون مشغول ببعض الامور التافهة التي لا تصلح لطفل فضلا عن شاب وراجعوا محاضرة كلمة الى شباب الامة يبقى احنا في درس النهاردة وفي الدرسين اللي فاتوا ذكرنا عدة صفات للجيش المنصور تعالوا نجمعها مع بعض وخليكم عارفين هذه الصفات لو تجمعت في أي جيش أي جيش في أي وقت في أي زمن لازم الجيش ده ربنا ينصره لأن دي سنن وسنن ربنا سبحانه وتعالى لا خلف لها الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله دي أهم صفة وأي منهج علماني لا يقوم على الكتاب والسنة لا يقوم على الإسلام مش هيبقى من وراه إلا كل خزي وذل وهزيمة الصفة الثانية الإيمان باليوم الآخر وطلب الجنة وحب الموت في سبيل الله والزهد في الدنيا الصفة الثالثة الوحدة بين المسلمين والصف المتآلف المتحاب ولا بد أن يكون هذا الحب في الله يا إخواني يا أخواتي لا يقوم على روابط قبلية أو عرقية ولكن في الأساس يقوم على رباط العقيدة والدين الصفة الرابعة الإعداد الجيد من خطة ومال وسلاح وجهد وتخصص وعلم كل الإعداد المادي الذي في الاستطاعة الصفة الخامسة الشورى والشورى كما ذكرنا قبل ذلك لا تكون إلا فيما لا نص فيه ولا يجوز للمسلمين أن يجتمعوا على مخالفة الشر ولكن يتشاوروا فيما لا نص فيه وبدون شورى فالنصر بعيد بل مستحيل الصفة السادسة الحسم وعدم التردد وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله التسويف وتأجيل الأعمال علامة على التردد والضعف وطبعا ده بيأخر النصر بل أحيانا يمنعه الصفة السابعة الاعتماد على الشباب والاهتمام بهم والارتقاء بأفكارهم والثقة في قدرات الشباب وفي إمكانيات الشباب الصفة التامة توسيد الأمر إلى أهله وأهله هم الأكفاء الأمناء الصفة التاسعة مشاركة القائد لشعبه عدم الترفع عليهم الاختلاط بهم التضحية معهم أما الصفة العاشرة والأخيرة فهي روح الأمل والتفاؤل واليقين في في نصر الله عز وجل لهذه الأمة دي كانت الصفة العشرة من صفات الجيش المنصور فتلك عشر كاملة الصفات العشرة دولت محتاجين دروس ومحاضرات ودورات ومناهج محتاجين وقت وجهد علشان يتزرعوا جوانا وعلشان يبقى منهج حياتنا وخلي بالكم صفة واحدة بس من هذه الصفات تفقد قد يفقد معها النصر تماما حتى لو عندك التسع صفات التانية من غير إيمان مفيش نصر من غير وحدة مفيش نصر من غير أمانة مفيش نصر وهكذا وهنشوف الكلام ده بعد كده في أحد طيب إذا حقق المسلمون هذه الصفات العشر أنعم الله عليهم بنعمة عظيمة جدا جدا هي هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى وهي نعمة الثبات مفيش حد يقدر يضمن أبدا إنه هيثبت ومع ذلك فلا نصر بغير ثبات وعلشان تبقى أهل للثبات لازم تبقى مستوفي الصفات العشر للجيش المنصور زي ما قلناها وزي ما قلنا مفيش نص من غير ثبات عشان كده هتلاقي في سورة الأنفال السورة اللي بتتكلم عن غزوة بدر الكلام عن الثبات كتير جدا جدا سواء بنفس اللفظ أو بمعناه تعالوا نراجع سورة الأنفال تلاقي مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثبات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وعند الحديث عن المطر قال ويثبت به الأقدام وعند الحديث عن الملائكة قال فثبتوا الذين آمنوا هكذا الثبات هبة من الله عز وجل لا يلقاها إلا من قدم الصفات العشر مكتملة فإذا ثبت المسلمون في أرض المعركة أنزل الله عليهم سبحانه وتعالى النصر من عنده سبحان الله نزول النصر هذا يحتاج منا إلى وقفة وقفة هامة وطويلة النصر يا إخواني يأتي من حيث لا يتوقع المسلمون بل أحيانا يأتي من حيث يكره المسلمون نحفظوا الجملة دي كويس يأتي النصر بطريقة يعترف الجميع أنها ليست من طرق البشر ولا يستطيعونها ليه؟ حتى ينسب المسلمون النصر إلى الله عز وجل ولا ينسبونه إلى أنفسهم أبدا بعض المسلمين كرهوا هذا اللقاء مع الجيش المكي في بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون والكلام ده قلناه قبل كده والكلام ده قلناه قبل كده كانوا يتوقعون في هذه الموقعة موتا محققا للمسلمين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون لكن سبحان الله أتى النصر ليس فقط من حيث لا يتوقع المسلمون بل من حيث يكرهون ثم إذا أتى النصر أتى بطريقة لا يقدر عليها البشر عموما حتى لا يدعي أحد أنه بفضل قوته وعدده وخطته انتصر كما ذكرنا قبل ذلك فلسفة النصر في الإسلام تؤكد أن النصر من عند الله عز وجل لكنه لا ينزل عشوائيا حاشا لله لكن ينزل على الذين ثبتوا في أرض القتال تعالوا نشوف ازاي النصر نزل في يوم بدر الكيفية اللي تم بها النصر في بدر يا إخواني تتلخص في قوله تعالى برضه في سورة الأنفال اللي بتتكلم على بدر وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أسلوب قصر نفى تماما أن يأتي النصر إلا من طريق واحد من عند رب العالمين سبحانه وتعالى تعالوا نشوف جنود الرحمن في يوم الفرقان تعالوا نشوف الجنود اللي حققت النصر العظيم أولا وهنعد مع بعض عشر جنود للرحمن سبحانه وتعالى في يوم الفرقان الجند الأول اللافت للنظر جدا في هذا اليوم هو الملائكة من من قادة الأرض يستطيع أن يحسب حساباته على عدد الملائكة المقاتلين في الجيش ولا المسلمين ولا الكفار يقدروا يعملوا الحسبة دي وده شيء الجميع معترف به هذا الشيء بيد الله عز وجل وحده جيوش الملائكة قاتلت في بدر ونزلت كذلك في الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ونزلت كذلك في حنين قال وأنزل جنودا لم تروها ولا يستبعد أن تنزل في معركة قديمة أو حديثة أو مستقبلية هم جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة سبحان الله خلق عجيب قوة خارقة غير متخيلة رفع جبريل عليه السلام قرية لوط عليه السلام إلى السماء على طرف جناحه حتى سمع أهل السماء أصوات الناس ونباح الكلاب ثم قلبها سبحان الله فجعلنا عاليها سافلة ملك واحد يرفع قرية كاملة إلى السماء ملك يضبط الأخشبين جبلين حوالين مكة هؤلاء الملائكة شاركوا في غزوة بدر بس مش ملك أو اتنين لا جيش من الملائكة تعالوا نشوف يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين أي يتبع بعضهم بعضا أو بمعنى ردفا لكم أي ردءا لكم معينا لكم فهذه ألف من الملائكة في المرحلة الأولى من مراحل القتال وبعدين الموضوع اتطور بعد كده انظروا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران يصف موقع بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مسومين أي معلمين بعلامات الربيع بن أنس رحمه الله من التابعين بيفسر الموضوع ده بيقول أمد الله عز وجل المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف واحد ممكن يقول كان يكفي ملك واحد لماذا هذه الأعداد المتزايدة ربنا سبحانه وتعالى عرفنا الحكمة من وراء هذه الأعداد قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وتخيل كده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيبشر المسلمين بأعداد الملائكة أو تخيل المسلمين عند سماع آيات القرآن الكريم أكيد واقع كلمة واحد غير كلمة عشرة غير كلمة ألف غير كلمة خمس تلاف مع أن الجميع عارف أن ملك واحد يكفي لكن مش ملك واحد لا معاك خمس تلاف هذه بشرة كبيرة للمؤمنين وبعدين مش بس عدد كبير من الملائكة اشترك في بدر لا دي مجموعة منتقاه مجموعة من أفضل الملائكة يعني مش أي ملائكة لا الملائكة نفسهم درجات يا إخواني روى البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه من أهل بدر قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو قال كلمة نحوها يعني من أحسن المسلمين من أعظم المسلمين قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة يا الله ومش بس مجموعة من أفضل الملائكة لا ده أفضل الملائكة على الإطلاق شارك في بدر أفضل الملائكة مطلقا هو جبريل عليه السلام جبريل بنفسه شارك في يوم بدر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب متخيل في رواية ابن إسحاق أبشر أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه الناقع الناقع يعني التراب متخيل الموقف عايزك تعيش معايا في أرض بدر تخيل جبريل جاي من بعيد راكب فرس بيجري وهو ماسك لجام الفرس والتراب بيتصاعد من حول الفرس ووراه ألف من الملائكة الفرسان ترفع سيوفه عليها أدوات الحرب كتيبة ملائكية حقيقية وبعدين وراها كتيبة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة سبحان الله يا ترى شعور المسلمين ايه يا ترى شعورهم ايه والرسول صلى بيحكي لهم الموقف بيشرح لهم ان الملائكة دخلت ارض الموقعة وبتقاتل معاكم يا ترى المسلمين ممكن يخافوا في موقف زي ده ممكن يتهزوا ممكن يشبنوا وانت عارف ان في جيش ملائكي كامل بيحارب معاك مستحيل يا اخواني هو ده اللي ربنا قاله في الكتاب وما جعله الله الا بشرى ولا تطمئن به قلوبكم وبعدين المؤمنين في بدر مش بس عرفوا أمر الملائكة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لا دول شافوا بنفسهم أثار الملائكة في أرض بدر بل إن منهم من رأى الصورة التي تمثل بها الملائكة في أرض بدر بل إن من المشركين من رأى الملائكة في الصورة التي تمثلوا بها تمثلوا في صورة بشر بعض المشركين شاهد الملائكة في هذه الصورة تعال اسمع الروايات ديت روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يعني يوم بدر يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه الصوت يعني قرباك يعني وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم سبحان الله الفارس هو الملك وحيزوم اسم فرس الملك فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا المشرك وقع على الأرض فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع يعني إيه؟ يعني صار مكان الضربة لونه أخضر كانوا بيعلموا ضربات الملائكة في يوم بدر بأن لونها لونه أخضر ضربة بتسيب أثر أخضر على أجساد المشركين فجاء الأنصاري وحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت ذلك وخلي بالك مدد من السماء الثالثة يا الله يعني في ملائكة من السماء الثالثة وملائكة من سماء غيرها وغيرها وغيرها يعني مجموعة فعلا منتقى من الملائكة من مختلف السماوات أفضل جيش ملائكي والحديث زي ما قلت في صحيح مسلم وروى الإمام أحمد عن أبي داود المازني رضي الله عنه برضه ممن شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي سبحان الله فعرفت أنه قد قتله غيري رأس المشرك طارت قبل ما سيف المسلم يوصل ليه ويروي الإمام أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا وخلي بالك العباس في ذلك الوقت كان مشركا وخرج مستكرها للقتال مع أهل مكة لم يكن يريد القتال لكنه كان لا يزال على دين الكفار والعباس رضي الله عنه وارضاه فارس وفارس شديد والذي أسره أنصاري قصير كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي بن ابي طالب بيصف الانصاري بالقصر تعبيرا عن استغرابه من ان هذا القصير اثر العباس ابن عبد المطلب الفارس العظيم فلما جاء العباس مع الانصاري قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا والله ما اسرني مش هو جايبني معاه مش هو اللي اسرني لقد اسرني رجل اجلح من احسن الناس وجها اجلح يعني شعره منحسر من على جانبي الراس على فرس ابلق الأبلق اللي هو لونه بين السواد والبياض ما أراه في القوم مش فيكم يا مسلمين فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم يعني كلام العباس صح مش أنت اللي أسرته الملك الكريم هو الذي أسره يبقى المؤمنين والمشركين عرفوا أن الملائكة تقاتل في بدر والملائكة جنود من جنود الرحمن سبحانه وتعالى ده كان الجند الأول الجند الثاني من جنود الرحمن في بدر جند عجيب الرعب الرعب يلقيه الله عز وجل في قلوب الكافرين والرعب يا إخواني وإخواتي جند عظيم جدا من جنود الرحمن سبحانه وتعالى البخاري ومسلم يرويان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر في رواية أحمد يقول ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر يعني قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل للعدو بمسيرة شهر العدو بيكون اترهب الرعب يا إخواني وأخواتي يدخل في قلوب كل الناس ده شيء معروف لكن العجيب أن يدخل الرعب في قلب القوي من الضعيف وأن يدخل الرعب في قلب الكثير من القليل وأن يدخل الرعب في قلب من هو مدجج بالسلاح من الأعزل الذي لا يملك سلاحا هو ده العجيب وهو ده اللي دايما بنشوفه مع جيوش المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى قال في غزوة بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب تخيل سيلقي الله عز وجل بنفسه الرعب في قلوب الذين كفروا تخيل مدى الرعب وشفنا جيش مكة ازاي كان مرعوب من أوله لآخره مع انه ألف بعدة المحارب والمسلمين 300 بعدة المسافر لكن ماذا تفعل لمن ألقى الله عز وجل الرعب في قلبه والكلام ده بنشوفه لحد دلوقتي ياما شفنا طفل صغير ماسك حجر واقف قدام دبابة والطفل مش خايف والجند داخل الدبابة مش قادر يخرج ياما شفنا طيارات وصواريخ بتقصف علشان تضرب رجل أعزل ولعله قاعد على كرسي ياما شفنا فرقة مسلحة بأقوى الأسلحة والأقنعة والأعداد والسيارات بتروح عشان تقبض على واحد لا يملك مسدسا او خنجرا او اي سلاح ياما شفنا الكلام ده واحيانا بنستغرب او كتير بنستغرب ليه الكلام ده بيحصل لكن اوعى تستغرب وافتكر الرعب جندي من جند الرحمن سبحانه وتعالى الجند الثالث عكس الرعب الطمأنينة والسكينة والأمان الذي يصل إلى حد النعاس يلقيه الله عز وجل في قلوب الذين آمنوا والقلوب سبحان الله بين أصابع الرحمن فكما ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين ألقى السكينة في قلوب المؤمنين اطمأنوا وثبتوا وهتلاقي الحديث عن السكينة سبحان الله في كل المواقع الإسلامية اللي حصل فيها نصر في بدر في الأحزاب في صلح حديبية في حنين وهكذا شوف ربنا بيقول في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أمنة واتكلمنا عن موضوع النعاس قبل كده في درس من الدروس اللي فاتت الجند الرابع من جنود الرحمن برضه اتكلمنا عليه قبل كده المطر ومين يقدر ينزل المطر هنا أو هناك وهو الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ومين غير ربنا يقدر ينزل المطر هينا لطيفا على منطقة وينزله وابلا شديدا على منطقة مجاورة تماما واتكلمنا قبل كده برضه على موضوع المطر ده ويكفينا أن نتذكر قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ده كان الجند الرابع الجند الخامس من جنود الرحمن جند عجيب جدا جدا وهو التقليل والتكسير في الأعداد يعني إيه الكلام ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخلي الواحد يشوف أعداد اللي قدامه مختلفة عن الواقع يشوفها أكتر أو يشوفها أقل بحسب ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى والكلام ده بيكون له أثر عجيب جدا في القتال وتعالوا نشوف قصة الأرقام في بدر جيش المسلمين في الموقعة ديت 314 تقريبا وجيش الكفار 1000 وربنا سبحانه وتعالى يريد للموقعة أن تتم لا يريد لأي فريق أن يقرر الهروب أو عدم الدخول في الصدام لأن ربنا سبحانه وتعالى يدبر مكيدة للكافرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين علشان كل فريق يصمم على القتال لازم يشعر ان الفريق الثاني ضعيف وقليل ومن ثم يتجرأ عليه ويقرر القتال الكلام ده كله قبل القتال نشوف ايه اللي حصل مع ان المخابرات المكية حصرت الجيش المسلم وعرفت ان عدد الواقعي هو 300 تقريبا كما قال عمير بن وهب وقلنا الكلام ده قبل كده إلا أن الله عز وجل قلل أعداد المسلمين جدا في نظر أبي جهل حتى يدفعه دفعا للقتال فقال أبو جهل إنما هم أكلة جزور يعني إيه؟ يعني 100 فقط أو أقل العدد القليل ده خلاه متحمس جدا جدا لقتال المسلمين ودفعه دفعا للحرب هذا من ناحية الكفار يبقى الكفار شافوا المسلمين قليلين والمسلمون أيضا رأوا الكفار قلة وبرضه مع ان المخابرات الاسلامية حصرت الجيش الكافر وعرفت ان عدد الواقعي ما بين التسعمائة والالف كما قال صلى الله عليه وسلم الا انه في اول القتال ولكي يشجع رب العالمين سبحانه وتعالى المسلمين على القتال دون تردد اراهم المشركين قلة المشركون في الاصل الف لكن انظر كيف رآهم المسلمون سبحان الله حاجة عجيبة جدا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من اهل بدر يقول لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي بيكلم واحد من الصحابة قال له إيه أتراهم سبعين يا نهار أبيض ألف واحد نزلوا في التقدير لسبعين أتراهم سبعين تخيل عندما يرى المسلم الكفار سبعين بدلا من ألف لا يرى الألف تسعمائة أو خمسمائة ولكن يراهم سبعين فقال لي صاحبه بيقول له ايه ده ده اللي فاهم يعني الموضوع قال لا بل 100 هو بقى ده اللي عارف حسين كويس المهم المسلمون يشاهدون الكفار 100 والمسلمون يعرفون انفسهم ان هم 300 فهذا ولا شك شجعهم جدا على القتال اذا كل فريق يرى الفريق الاخر قليل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في الكتاب برضه في سوره الانفال قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا عشان القتال يتم وإلى الله ترجع الأمور ده كان قبل القتال ثم بدأت المعركة وتم ما يريده سبحانه وتعالى من حدوث القتال هنا بقى هيحصل تغيير آخر هام في عملية الإحصاء والعدد أما المسلمون فما زالوا يرون الكافرين قلة وبالتالي فالمسلمون متحمسون تماما في القتال شايفين نفسهم أكثر من الكفار ثلاث أضعافهم ولكن الكفار حدث لهم تغير عجيب سبحان الله الكفار بعد بدء القتال دخل في روعهم أن المسلمين وخلي بالك ضعف المشركين يعني المسلمين كانوا 300 الكفار قبل المعركة شايفينهم 100 لكن بعد القتال رأى الكفار المسلمين 2000 يا الله مش 500 مش حتى 1000 لا 2000 وده خلاهم مرعوبين من المسلمين وبالتالي انهزموا نفسيا ثم واقعيا الكلام ده بنلاقيه في القرآن في سورة آل عمران تعليقا على غزوة بدر قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم ضعف عدد المشركين رأي العين شايفين الكلام ده بعينيهم مش بيتوهموا يا إخوان الكلام ده شايفينه بجد كلهم شايفين كده والله يؤيد بنصره من يشاء وخلي بالك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ربنا ذكر هذه الآيات في كتابه ليس لمجرد التأريخ لغزوة بدر ولكن في هذا كما قال الله عز وجل عبرة لأولي الأبصار عبرة لينا ولكل المسلمين الآيات ديت بتفهمنا حاجات كتير جدا جدا بتفهمنا ازاي أعداء الأمة بيبقوا مرعوبين من المسلمين المتمسكين بشرع الله عز وجل لأنهم في الغالب شايفينهم أكثر من عددهم الحقيقي بكتير وده اللي بيخليهم ياخدوا قرارات احنا شايفينها مبالغ فيها لكن هم معذورين لانهم شايفين المسلم اثنين وشايفين المسلم ثلاثة وشايفينه عشرة وممكن اكتر وده زي ما انتم شايفين جندي حقيقي من جنود الرحمن جندي عجيب التقليل والتكسير من الاعداد الجند السادس من جنود الرحمن في بدر هو الفرقة بين الكافرين ودون اي تدخل سبحان الله من المسلمين لا شك يا إخواني أن فرقة الكافرين تضعف صفهم وأحيانا يسعى المسلمون إلى إحداث هذه الفرقة بين الكافرين عشان يوهنوا القوة بتاعتهم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في غزوة الأحزاب زي ما هنشوف بعد كده وقال لنعيم بن مسعود رضي الله عنه خذل عنا لكن ساعات بتحصل الفرقة ديت من غير ما المسلمين يعملوا أي حاجة جندي من جنود الرحمن يرسل رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الجندي لإضعاف الصف الكافر شفنا انسلاخ الأخنس بن شريق ب 300 من الكفار قبل موقع بدر قبل ما يشوف المسلمين أصلا وشفنا الصراع بين قادة المشركين وشفنا انقسام الصف والتراشق بالألفاظ والاتهامات وشفنا كل واحد بيدور على مصلحة خاصة وكل ده في أرض القتال في مكان لازم تكون في وحدة الكلام ده دايما بيحصل في صف الكافرين إن وجد المسلمون الذين يستحقون النصر الذين حققوا الصفات العشر للجيش المنصور لكن لو لم يكن المسلمون على هذه الصورة نجد سبحان الله أن الكفار يتوحدون وتتفق آراؤهم وتزداد قوتهم والأمر في النهاية يعود لنا إن كنا على خير فرق الله عز وجل بين عدونا وإن كنا على غير ذلك جمع الله عز وجل لنا عدونا فتكون لهم الغلبة علينا حتى نعود إلى ديننا وإلى ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده كان الجند السادس من جنود الرحمن سبحانه وتعالى الفرقة بين الكافرين الجند السابع من جنود الرحمن سبحانه وتعالى هو جندي غريب جدا برضه اسمه جند البركة هو تضخيم النتيجة للفعل البسيط يعني ايه الكلام ده يعني ايه تضخيم النتيجة للفعل البسيط يعني تعمل حاجة في الأصل أنها لا تؤدي إلى نتيجة كبيرة فإذا بالله عز وجل يبارك في العمل ويضخم أثره حتى تصبح النتيجة هائلة اه انت اشتغلت بس شغلك ده عمره ما كان هيؤدي الى النتيجة اللي انت حصلتها على سبيل المثال الحجارة التي رماها صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم بدر اخذ حفنة من الحصباء من التراب فاستقبل بها قريشا رماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القوم سبحان الله والحديث في صحيح مسلم وفي ذلك أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نعم الرسول صلى الله عليه وسلم رمى إذ رميت ولكن سبحان الله لو رمى التراب ألف مرة فلن يصيب عيون الكافرين جميعا إلا إذا أراد الله عز وجل للتراب أن يصيبهم فعل الرمي ده لا يؤدي في المعتاد إلى النتيجة الضخمة التي حدثت لذلك ينفي ربنا سبحانه وتعالى الرمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه هو اللي شال التراب ورماه لكن من أخذه إلى مرماه الحقيقي الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى برضه في قصة قتل أبي جهل فرعون هذه الأمة قائد المشركين واحد من أبرز فرسان المشركين وأكثر المشركين جرأة على المسلمين وأمنع المشركين كان مخاطئ إخواني وإخواتي بفرقة عسكرية قوية لحمايته ومع ذلك قتل بطريقة عجيبة سبحان الله لو قتلوا فارس محترف من فرسان المسلمين زي الزبير بن عوام أو علي بن أبي طالب أو طلحة بن عبيد الله كان ده يبقى أمر مفهوم عندنا لكن سبحان الله قتله تم بطريقة عجيبة جدا جدا ليس لها إلا تفسير واحد هو جند البركة الله عز وجل بارك في فعل ضعيف ليحقق نتيجة هائلة قوية وفي الأصل ألا تتحقق في الأصل ألا تحدث هذه النتيجة وتعالوا نشوف القصة اللي بيحكيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه في قتل أبي جهل والقصة في البخاري على فكرة يقول إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن يمينه وشماله أطفال معاذ بن عمرو بن الجموح 13 سنة ومعوذ بن عفراء 14 سنة فيقول عبد الرحمن بن عوف فكأني لم آمن بمكانهما سبحان الله مش مطمن واقف جنب اثنين أطفال إمكانياتهم ضعيفة بتخايف أنا أحمي نفسي ولا أحميهم ثم يقول إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه بيفرش كده بالراحة علشان التاني ما يسمعش أي عم أرني أبا جهل مرة واحدة كده بيسأل على زعيم المشركين أرني أبا جهل فقلت يا ابن أخي فما تصنع به قال واسمع بقى إلى حمية وفقه وإيمان الشباب المسلم بل الأطفال المسلمين قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والذي نفسي بيده والكلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح أو معوذ بن عفراء يقول والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا ظلي مش هيفارق ظله حتى يموت الأعجل منه يا الله الكلام ده بيخرج من طفل عنده 13 سنة أو 14 سنة ومش عايز يقتل اي واحد في الجيش الكافر لا ده عايز يقتل زعيم الجيش الكافر المحمي بكتيبة عسكرية الكلام ده عجيب يا اخواني وغير منطقي لدرجة ان عبد الرحمن بن عوف نفسه قال فتعجبت لذلك عبد الرحمن بن عوف نفسه متعجب لذلك ثم قال وغمزني الاخر فقال لي مثلها فلم انشب والكلام عبد الرحمن بن عوف فلم انشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس يعني شوية لقيت أبو جهل ماشي قدامي فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألني عنه أجي أبو جهل هتعملوا إيه تعالوا نسيب عبد الرحمن بن عوف ونسمع من الطفل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه عن أبيه وهو بيحكي الموقف ده الموقف في رواية ابن إسحاق وفي رواية ابن سعد في الطبقات يقول سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة حرجة يعني الغابة كثيفة الأشجار يعني أبو جهل في وسط مجموعة من المشركين كتيبة كأنهم غابة من الرجال والرمال وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه أبو الحكم لا يخلص إليه هذه أهم شخصية في جيش مكة يقول معاذ فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة وخلي بالك فضربته ضربة أطنت قدمه أطرت قدمه بنصف ساقه سبحان الله فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مربخة النواة حين يضرب بها الله أكبر ضربة من سيف معاذ أطارت ساق أبي جهل وفكر معايا مش طبيعي أبدا أبدا إن معاذ يفكر أصلا في قتل أبي جهل ومش طبيعي إن معاذ يقدر يوصل لأبي جهل وهو جوه كتيبة عسكرية قوية بتحميه ومش طبيعي إن أبا جهل لا يستطيع أن يرد ضربة معاذ ومش طبيعي إن ضربة معاذ تطير ساق أبي جهل هكذا بلحمها وعظمها صعب يا إخواني بتر ساق بضربة واحدة يحتاج إلى فارس محترف متمكن مفتول العضلات صعب جدا نفهم إن الأمر ده يجي من طفل عنده 13 أو 14 سنة لكن الكلام ده حصل ومش بس كده ده بعد ما معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وعن أبيه ضرب أبا جهل جاء معوذ بن عفراء الطفل الثاني اللي كان بيتنافس معاه على قتل أبي جهل جاء الطفل الثاني هذا وضرب أبا جهل ضربة أثبتته وقع انتهى ولم يبق فيه إلا رمق بسيط جدا جدا من الحياة ثم جاء عبد الله بن مسعود كما تعلمون واحتز رأسه لكن مين اللي قتل فعلا أبو جهل اللي قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء والاثنين جريوا بسرعة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنا قتلت أنا قتلت كل واحد بيتنافس مع الثاني فقال صلى الله عليه وسلم أرياني سيفيكما فنظر إلى السيفين فوجد الدماء على كلا السيفين فقال صلى الله عليه وسلم أنتما قتلتماه جميعا الشاهد يا إخواني أن ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخلي أي فارس من الفرسان الكبار يقتل أبو جهل وكان الأمر يبقى طبيعي لكن عايز يورينا الجند بتاعه الجند العجيب جند اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه فعل صغير يخليه كبير وهي دي البركة الإلهية فعل صغير تبقى ليه نتائج كبيرة جدا مش مجرد توفيق لا أعلى من التوفيق التوفيق بيبقى في حاجة ممكن تحصل في العادي فربنا سبحانه وتعالى يوفق البعض ولا يوفق الآخرين لكن احنا بنتكلم في النقطة ديت على موضوع البركة الإلهية إن الشيء ده أصلا في العادي مش ممكن يحصل لكن ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يكتب له الحدوث نعم الذي حمل السيف وضرب هو معاذ لكن الذي سبب لهذا السيف أن يقوم بهذه المهمة المستحيلة هو رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يكون ذلك إلا لمن استوفى الصفات العشر للجيش المنصور يبقى ده الجند السابع الجند الثامن حاجة غريبة جدا برضه وهو الرؤى والأحلام يراها أهل الحق فتبشرهم ويراها أهل الباطل فتحبطهم وتفشلهم والكلام ده مش دجل ولا شعوذة الكلام ده ليه شواهد كتيرة جدا جدا في التاريخ سواء في السيرة أو في الفتوح الإسلامية أو في كل المعارك اللي مرت بأمتنا وتعالوا نتكلم في غزوة بدر في البداية عن رؤية لبعض الكافرين والرؤية سبحان الله اللي بتصيب الإنسان بالكآبة والحزن وإحساس الفشل وتوقع الهزيمة بيكون لها رد فعل سيء جدا جدا على نفسية المحارب تعالوا نتكلم على رؤية واحد اسمه جهيم ابن الصوت ابن المطلب من عيلة رسول السلام بس كان مشرك رأى أن رجلا أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ثم قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان وفلان فعد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش الرؤية سبحان الله انتشرت في مكة الكلام ده طبعا قبل الخروج إلى بدر أبو جهل لما سمع الرؤية دي اتجنن قال وخلي بالك قول ايه وهذا أيضا نبي من بني عبد المطلب كل شوية بيرجع علينا نبي فأدي جهيم بن الصلت بيدعي النبوة كمان بيقول رؤية فيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا لكن لا شك يا إخواني إن طبعا الرؤية ديت كان لها أثر سيء على المشركين وإلى لما انتشر خبرها بهذه الصورة حتى يصل إلى أبي جهل دي كانت رؤية الرؤية الثانية كانت مشكلة أكبر كانت من عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت مشركة في الوقت ده واختلف بعد كده في إسلامها لكن الأغلب أنها لم تسلم المهم رأت عاتكة قبل أحداث بدر رؤية خوفتها فأرسلت إلى أخيها العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لتحكي له الرؤية طبعا كان ساعتها مشرك برضه فقالت له يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك قال لا وما رأيت خلي بالك بقى قال رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث يعني ايه الكلام ده يعني بيدعو آل قريش للخروج إلى المصارع إلى القتل في ثلاثة أيام ثم كرر هذا النداء في مناطق مختلفة حول الكعبة ومن على جبل أبي قبيس ثم أرسل صخرة فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت أي تفتتت فما بقي بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فرقة قطعة حجر دخلت في كل بيت قال العباس والله إن هذه لرؤيا دي حاجة خطيرة جدا وأنت تكتميها لا تذكريها لأحد موضوع خطير ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان صاحبه كان اتنين اصحابه خلي بالك الوليد بن عتبة اللي اتقتل في أول مبارزة في بدر الوليد بن عتبة بن ربيعة فذكر العباس له الرؤيا وقال له بصوا تقول لحد فخد الوليد ابن عتبة الحكاية وراح لأبوه عتبة بن ربيعة وقال له الحكاية بس اوعى تقول لحد وهكذا سبحان الله الموضوع انتشر في كل قريش لحد ما وصل لمين؟ برضه لأبو جهل العباس في اليوم ده هو رايح يطوف بالبيت الحرام لقيه أبو جهل مع المشركين فقال له أبو جهل إيه الحكاية يا عم يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية شغلانة بقى كل يوم نبي ونبية العباس حب ينكر فقال وما ذاك قال أبو جهل تلك الرؤيا التي رأت عاتكة قال العباس وما رأت قال أبو جهل يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال انفروا إلى مصارعكم في ثلاث في ثلاث أيام فسنتربص بكم يا بني عبد المطلب هذه الثلاث فإن يكن حقا ما تقول فسيكون هيجي واحد يقول لنا وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب طبعا فرصة لأبي جهل يشمس بن عبد المطلب الصراع طويل جدا بين بني مخزوم قبيلة أبي جهل وبين بني هاشم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله يا إخواني يا أخواتي مر يومين وفي اليوم الثالث وأبو جهل يستعد للشماتة في بني عبد المطلب جاء ضمضم ابن عمرو الغفاري اللي بعته أبو سفيان وهو يصرخ يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث فنفر كل أهل قريش وتحققت رؤيا عاتكة سبحان الله وأنا عايزكم تتخيلوا نفسية الجيش وهو خارج القتال وهو على الأقل يشك إن لم يكن متيقنا تماما أنه يخرج إلى مصارعه وراجعوا التاريخ يا إخواني سبحان الله والله هتلاقوا كسرى شاف رؤيا قبل القادسية كذلك رستم قائد الفرس كان ليها أكبر الأثر على نفسيتهم كذلك رأى هرقل ورأى قائد الجيش الروماني في اليرموك والكلام كتير جدا جدا في هذا الموضوع ومتكرر وعلى الجانب الآخر بقى تعالى الجيش المؤمنين في ليلة بدر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أن الكفار أقل من العدد الذي أحصاه قبل ذلك وذكر ذلك للصحابة فاستبشروا كثيرا وثبتتهم هذه الرؤيا وربنا سبحانه وتعالى قال الكلام ده في الكتاب قال سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا أدي رؤية إيه؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور يعني شفنا أثر إيجابي حقيقي نتيجة الرؤية والأثر ده كان هيبقى عكس كده لو كانت الرؤية مختلفة ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وطبعا رؤية الأنبياء غير رؤية عامة البشر لكن الرؤية لها تطبيق في حياة الناس إن كانت تبشر بخير الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك أن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة وعلى الناحية الثانية الرؤية السلبية زي ما شفنا كان لها أثر كبير جدا على المشركين الرؤى والأحلام جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو الجند التاسع من جنود الرحمن جند عجيب جدا جدا بل هو من أعجبهم وهو أبو جهل تخيل أبو جهل هو الذي دفع المشركين دفعا إلى حتفهم دفعهم للخروج من مكة ودفعهم للقتال حتى مع إفلات القافلة ودفعهم للقتال حتى مع اعتراض الجميع في أرض بدر وقهر أمية بن خلف للخروج ليموت وقهر عتبة بن ربيعة للقتال ليموت ولم يرى ما رآه جميع أهل قريش طمس البصيرة اللي اتكلم عليها قبل كده وكما دفع فرعون جنده للدخول في البحر ليهلكوا فعل ذلك أبو جهل ولو تعقل لما قتل هذا العدد الهائل من قادة الكفر وأئمة الضلال ولو تعقل لما كان يوم الفرقان ولو تعقل لما حدثت الآثار المجيدة اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس اللي جاي لغزوة بدر لكن سبحان الله عمرك ما تقول الكلام ده إنه ما كان له أن يتعقل ده هو ما هو إلا جندي يا إخواني من جنود الرحمن سبحانه وتعالى شاء أم أبى فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء حتى لو كان أبو جهل برضه هيساعد المسلمين على تحقيق مراد رب العالمين سبحانه وتعالى الجند العاشر بقى والأخير في هذه المحاضرة أغرب من أبي جهل وأعجب وهو إبليس الشيطان نفسه سبحان الله الشيطان اجتهد كل الاجتهاد ليدفع المشركين دفعا إلى القتال لم يكتفي بالوسوسة بل تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك زي ما قلنا قبل كده سيد بني كنانة ليجيرهم من بني بكر وخرج معهم بهذه الصورة صورة سراقة بن مالك ودخل معهم أرض بدر وثبت للقتال معهم حتى رأى الملائكة سبحان الله عرفهم كانوا أصحابه قبل ما يكفر عرف ان الموضوع خرج من ايديه قرر الهروب رأى احد المشركين وهو يهرب الحارث بن هشام طبعا فاكره سراقة بن مالك فمسكه قال انت رايح فين قال له الى اين يا سراقة الم تكن قلت انك جار لنا لا تفارقنا فقال له ابليس اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب وفر بنفسي حتى القى نفسه في البحر وربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعد كده قصة إبليس سورة الأنفال قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم سورة سراقة بن مالك فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وطبعا ده شيء متوقع الشيطان يعد الناس ويمنيهم ثم يتركهم عند الأزمات واللوم يا إخواني وأخواتي لا يقع فقط على الشيطان بل يقع أيضا وبصورة أكبر على من اتبعوه وده كلام الشيطان نفسه اسمع كده كلام ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا أنا أنفعكم ولا أنتم تنفعوني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم قال الكلام ده والحوار ده هيحصل يوم القيامة لكن أكيد بيحصل كتير قوي في الدنيا وياما الشيطان دفع ناس لنهايتها وبعدين اتبرأ منهم وسابهم حتى الشيطان يا إخواني ممكن يكون سبب من أسباب نصر المسلمين وأكيد أكيد الشيطان لو عارف إن النصر هيكون حليف المسلمين في بدر ما كانش دافع قريش للحرب لكن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ده كان الجند العاشر من جنود الرحمن سبحانه وتعالى فتلك عشرة كاملة وأكيد الجنود أكثر من كده بكتير ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وأكيد في الغزوات اللي جاية هنتعرف على جنود أكتر وأكتر وأكتر يبقى كل كلامنا اللي فات ده هو بيصب في معنى مهم جدا جدا وهو المعنى الذي ظهر لنا في كل كلمة من كلمات درس النهاردة وهو وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وبكده نقدر نفهم الآية اللي جت في سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم نعم المسلمون يحملون السيوف ويقاتلون لكن جنود الرحمن العجيبة هي اللي حققت النصر والجميع يا إخواني الجميع كان معترفا بذلك اعتراف المسلمين بأن الناصر هو الله عز وجل هو الذي أكمل لهم هذا النصر العظيم أنا هختم كلامي النهاردة بفهم الصحابة عن نصر بدر هختار كلمتين لاثنين من الصحابة الكرام الكلمة الأولى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال فيها في هذه الكلمة تعليقا على قتل المشركين الثلاثة الذين قتلوا في أول مبارزة في بدر قال فقتل الله تعالى عتبة وشيب بن ربيعة ويريد بن عتبة خلي بالك مع ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الذين اشتركوا في قتل هؤلاء الثلاثة الا انه لا ينسب ذلك لنفسه ابدا بل ينسبه لله تعالى فقتل الله تعالى عتبة وشيب بن ربيعة والوليد بن عتبة الكلمة الثانية لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه وهي ايضا في مسند الامام احمد بن حنبل وفي صحيح حاكم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فهزم الله العدو الفهم ده هو اللي حقق لهم النصر ويوم ما نعرف ان النصر فعلا لا يكون الا من عند الله هتلاقي النصر قريب ان شاء الله ونسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع